وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكر وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون أول طلب في القرآن كان إياك نعبد أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه وخليله ومصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا إنها ربع القرآن ربنا خلقنا ليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربنا يأمرنا إن احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إزاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا إزاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة إيه خطتنا في البرنامج ده ليه سميناه كده ويا ترى ايه هي فضل العبادة هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون ف... نبي وابن نبي اختص... اختصه الله عز وجل بالحنان اللدني انه يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام سيدنا يحيى يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر خبر مولده ذكر دعاء نبي الله زكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سيدنا زكريا نادى ربه نداء خفيا وكان ربه نعم المجيب فأجاب دعاءه أجاب دعاءه فلما طلب من لدن الله وليا أعطاه نبيا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا فربنا سبحانه وتعالى لم يرزقه بولي بل رزقه بنبي ومعلوم أن النبي أعظم من الولي سيدنا زكريا هو اللي هيجسد, هيجسد لينا المعنى اللي احنا عايزين نتعبد ربنا سبحانه وتعالى به عبادة حيثما كنت عبادة التقوى عبادة التقوى بها سيدنا يحيى لما قال وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا عارفين سيدنا يحيى كانت ايه معاني التقوى عنده كانت ايه اعمال سيدنا يحيى عشان كده ربنا وصفه بهذا الوصف العظيم زي ما هنشوف منزلة التقوى دي عليها مدار أمر الدين سيدنا يحيى كان من أكثر عباد الله بكاء من خشية الله وكان من أكثرهم زهدا ذكر ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق أن سيدنا زكريا خرج يتطلب سيدنا يحيى ذات مرة فمكث ثلاثة أيام فاقدا له فإذا به يخرج في البرية فيجد سيدنا يحيى قد احتفر قبرا وأقام فيه يبكي على نفسه فقال يا بني أطلبك من ثلاثة أيام وأنت في قبر قد احتفرته قائم تبكي فقال يا أبتي ألست قد أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع البكائين فقال له يا بني ابكي فبكيا جميعا وذكر أيضا ابن عساكر أن سيدنا يحيى قال إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من النعيم فكذا ينبغي للصديقين ألا يناموا لما في قلوبهم من نعيم الحب لرب العالمين وكم بين النعيمين وكم بينهما وكان يكثر من البكاء حتى أثر البكاء في خديه من كثرة دموعه ولما رأى سيدنا زكريا ذلك من ابنه قال يا رب ابني بكاء ابني لا يكاد يترك البكاء فقيل أن الله قال له ألم تسألني وليا هكذا شأن الأولياء شأن الأتقياء عندي هو ده معنى وكان تقيا يا جماعة العبادة دي عبادة عجيبة عبادة مطلوب منك ان انت تعملها في كل مكان واحنا قاعدين دلوقتي وانا بكلمكم دلوقتي وانتوا بتسمعوني دلوقتي وانت ماشي في الشارع وانت داخل المسجد وانت في شغلك وانت في حجرة من حجرة من حجر بيتك وانت في حجرة نومك انت في فراشك وانت في معاملة زوجتك وانت في معاملة الناس مطلوبة العبادة دي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت بعض الناس بتفهم اتق الله يعني عليك بخشية الله لا يا جماعة التقوى مش خشية بس التقوى, التقوى مش بس دموع العين التقوى أعلى من كده بكتير التقوى فيها حب وفيها ذل التقوى فيها رجاء وفيها خوف التقوى اللي مطلوب مننا ان احنا نحققها ممكن انها تكون مرادف لمعنى العبودية لله تبارك وتعالى التقوى لما فسرها بعض السلف قالوا أن تكون على طاعة الله طلق بن حبيب قال أن تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله عندك نية وعندك علم وعندك هدف وعايش من أجله وتبقى دايما هكذا طيع لله تبارك وتعالى وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هي دي التقوى يا جماعة النبي لما قال لنا عن التقوى قال أنها محل القلب قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا تلاقوا القرآن في غير ما موضع يتكلم عن التقوى ويبين عظم شأن التقوى ويقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم أفضل واحد في الناس اللي هيحقق العبودية بتاعت النهاردة عبودية التقوى التقوى يا جماعة علشان نطبقها لازم نغوص في معناها أنا استوقفني جدا هذا الخبر إن سيدنا عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمير للمؤمنين سأل سيدنا أبي بن كعب يعني إيه تقوى؟ طب وهو أنت يا سيدنا عمر بتسأل دلوقتي عن التقوى؟ يعني الآيات دي كلها يعني صلى الله عليه وسلم قال فيها معنى التقوى انت بتسأل دلوقتي عن معنى التقوى اه اصله معنى عالي قوي فسيدنا ابي بين له الامر قال له ايه رأيك لو انت ماشي على ارض فيها شوك تعمل ايه قال له اشمر وامشي متحسس وابقى واخد بالي قوي من خطواتي قال له هي دي التقوى هي دي التقوى اللي ربنا بيأمرنا ان احنا نحققها اللي النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا ان احنا نعملها حيثما كنا التقوى دي هي سبيل الواحد منا انه يوصل لدرجة الولاية قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى يا جماعة التقوى هي مفتاح الأرزاق أنا ما فيش حد يتكلمني في مشكلة من المشاكل إلا ولاقي نفسي تقريبا بقول الآية دي عشرات المرات في اليوم الواحد ودايما هي بتبقى العلاج لكل مشاكل الناس اللي بنتلقاها على التليفونات يا شيخ ادعي لي بالزوج الصالح يا شيخ انا عندي مشاكل ادعي لي البس حجاب او نقاب يا شيخ ادعي لي انا نفسي اشتغل شغلانه كويسه وعايز اعف في نفسي يا شيخ انا نفسي التزم انا نفسي ابقى انسان يحب الرحمن اعمل ايه ودايما نقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أعظم أسباب نزول البركات من السماوات بسبب التقوى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا التقوى فيها معنى الاستقامة التقوى أعظم الأسباب لمضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ربنا قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا التقوى سبب لأن ربنا يشملك بستر الجميل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون لو عندك شيء متعسر اعلم أن سبب التيسير هيكون بتحقيقك معنى التقوى يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا التقوى سبب ان ربنا يرزقك بالبصيرة وبالقدرة على انك تعرف في زمن الشبهات ده تعرف الفرق ما بين الحق والباطل يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا التقوى سبيلك انك تعلم العلم النافع تتقرب لربنا تتعرف على ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله التقوى سبب ان ربنا ينصرك واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين التقوى سبب إن ربنا يحفظ عليك أولادك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خايف على ابنك خايف ابنك يطلع عاق ليك خايف ابنك يطلع شقي خايف ابنك النهاردة يطلع زي الشباب اللي بعدوا قوي قوي عن ربنا سبحانه وتعالى خايف الدنيا تتخطفهم خايف ان انت بعد ما تصرف عليه وبعد ما انت تربيه وبعد ما تبذل قصارى الجهد في انه يطلع الولد الصالح خايف انه ما يبقاش كده وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يخطب خطبة الحاجة كان دايما يذكر يذكر الناس بآيات التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيوة يتصلح عملك لو مليان شوائب لو مليان بآفات لو خايف عدم القبول عليك بالتقوى التقوى ثمرتها عظيمة التقوى سبب للنجاة من فتن الدنيا ومن فتن الآخرة قال الله جل وعلا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون التقوى سبب ان ربنا يرفعك الدرجات وان ربنا سبحانه وتعالى يعظم عنده قدرك فتكون في حفظ امان وتكون في عناية الرحيم الرحمن زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الجنة بتفتح أبوابها لأهل التقوى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين يا جماعة أعدت للمتقين التقوى ازاي نحققها ازاي نبقى من المتقين الكلام ده احنا سمعناه الكلام ده جميل الكلام ده عايزين نطبقه عملي قول لي يعني ايه اتق الله حيثما كنت اعمل ايه عشان ابقى من عباد الله المتقين اكتب معايا وافهم عني وطبق في الحال وعيش عبودية التقوى عيش عبودية التقوى حيثما كنت رقم واحد اترك بعض المباحات خوفا من أن تقع في شيء من المكروهات أو المحرمات لو النهاردة الفتاوى اللي بتسمعها وناس بتقول لك ده حلال وناس بتقول لك ده حرام لما بتسمع ان الفوائد بتاعت البنوك ان بعض الناس بتقول حلال وبعض الناس بتقول لك حرام يا عم انت مش عايز تبقى من المتقين يا اختي انت مش عايزه تبقي مكتوبه عند الله من اهل التقوى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك المتقين يخافون الوقوع في الشبهات عشان كده بيتركوا بعض المباحات خوفا من الوقوع في المكروهات قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه الألباني لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس يسيب حاجات عشان ما يقعش في حرام ومكروهات والعلماء قالوا لنا كده قالوا لنا المحرمات ليها حمى من المكروهات وليها حمى من المباحات والنبي قال لنا قال لنا كده اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال لو عايز تبقى من المتقين سيب حاجة مباحة عشان ما تقعش في مكروه عشان ما تقعش في حرام عشان تبقى بجد من أهل التقوى حيثما كنت الأمر الثاني تحسس الله في قلب يا جميل المعنى ياه على المعنى الجميل ربنا في قلبي أيوة راقب الله عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى في مفتتح سورة النساء نهى الآية بإيه؟ نهى الآية باسمه الرقيب إن الله كان عليكم رقيبا أيوة التقوى بتتحقق لما بنحقق معنى المراقبة لله لما تبقى عارف إن ربنا ناظر إليك مطلع عليك لما تبقى عارف ان الله هو الشهيد وان الله هو سبحانه وتعالى الرقيب وانه سبحانه السميع البصير العليم فتراقب ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء اوعى يكون ربنا اهون الناظرين اليك اوعى يكون ربنا سبحانه وتعالى مش على بالك اوعى تكون غافل اوعى ما تكونش لغايه النهارده بتستشعر قربه لازم تفهم المعنى العالي الغالي الثمين ده معنى التقوى ازاي ممكن تحققه يوم ما تتحسس الله بقلبك وتراقب الله عز وجل ثلاثة عشان تبقى من المتقين وتتقي الله حيثما كنت عليك بكثرة الدعاء كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فيقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها كان يسأل الله فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عايز تبقى من المتقين لازم تعفو عن الناس لازم تتجاوز عن الناس ربنا يقول وأن تعفو أقرب للتقوى عايز تبقى من المتقين عليك ان انت تتحرى الصدق والإخلاص في سائر الأقوال والأعمال قال الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون هم دول المتقين هم دول أهل التقوى عايز تبقى من المتقين عظم شعائر الله احنا في زمان شريف احنا في زمان صيام وقيام وزمان العبادة للرحيم الرحمن عظم شأن الصيام تعظيم شأن القيام تعظيم شأن شعائر الله قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عايز تبقى من المتقين عليك برفقة الصالحين ألم يقل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معنى التقوى بالحاجات العملية دي عايزين نعيشه عايزين نحققه عايزين نتلمسه عايزين نشوف أثره في حياتنا لو اتقيت ربنا سبحانه وتعالى في مراتك هتحسن معاشرتها لو اتقيت الله عز وجل في زوجك هيبقى هو جنتك ونارك لو هتراعي ربنا سبحانه وتعالى فيه هيبقى المعنى مختلف تماما في حياتك لو النهارده اتقيت ربنا في شغلك هيبقى المسلمين النهارده ليهم الدولة وليهم الغلبة لو كل واحد مننا راعى ربنا سبحانه وتعالى ونفذ الوصية دي وبقى متقي لله حيثما كان التقوى معنى عالي قوي مهما هنتكلم عنه مهما هنعيش في ثنايا هذا المعنى ونغوص في درره ونحاول نتلق نلتقط بعض اللآلئ في معاني التقوى مش هنوفي معنى التقوى بس الكلام العملي اللي النهاردة اتفقنا عليه العبودية دي هتعملوا ايه عشان تبقى من المتقين ايه حاجة من الحاجات العملية اللي انا قلتها لك اللي دلوقتي بتفكر ان انت تعملها ايه الشيء العملي اللي انت هتبرهم بيه على انك تريد ان تكون كما كان يحيى كان تقيا يا ترى هتبقى تقي ومش هتخون ربنا في الخلوات يا ترى هتبقى تقي ومش هتعمل ذنوب السر والخلوات يا ترى هتبقى تقي وتراقب رب الأرض والسماوات يا ترى هتبقى تقي وهتنتهي عن معاصي قافله بينك وبين ربنا يا ترى هتبقى تقي وهتتقرب بقربة تكون على طاعة الله على نور من الله تخاف عقاب الله وترجو ثواب الله يا ترى المعنى ده حرك قلبك يا رب ارزقنا عبودية حيثما كنت يا رب من علينا بن- بأن نكون حقا صدقا من أهل التقوى ما يبقاش حظنا منك لسنة كلام ولا يكون حظكم انتوا السماع من غير تطبيق وتنفيذ يا رب نبقى كلنا في زمرة المتقين ونأتي الرحمن يوم القيامة مع وفود المتقين يا رب اجعلنا من هؤلاء ونتعبدك يا رب بهذه العبودية حيثما كنا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المتقين وأن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك إنا جميعا نشكرك يا سامع